أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة القرآنية أو في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وكنا بنتكلم عن غزوة أحد وغزوة الأحزاب عذرا وقلنا إن إحنا هيبقى عندنا ثلاث فصول ما قبل الغزوة والغزوة وما بعد الغزوة وفي الأحداث اللي كانت قبل غزوة الأحزاب كانت غزوة بني النضير احتاجنا وقفة خاصة معها وخصوصا أنه قد سجلها ربنا في القرآن الكريم في سورة الحشر وبدأنا نتكلم عن سورة الحشر في المرات الماضية واليوم بإذن الله نستأنف الحديث عن سورة الحشر يقول الله عز وجل في الآية الثالثة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار سبحان الله يعني الله سبحانه بحمده يطمئن المؤمنين ويخبر المؤمنين أنه محيط بالكافرين وأنه سبحانه وبحمده لا يخفى عليهم من عمل لا يخفى عليه من عملهم شيء فيقول لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار يعني بسبب كفرهم وبسبب ما فعلوه هذا يعني عند الله في الآخرة يعني هذا مرصود له يعني سبحان الله الله سبحانه وبحمده يؤكد أنه حسيب سبحانه وبحمده وأنه ديان سبحانه وبحمده وأنه حفيظ سبحانه وبحمده من ناحية إحصاء الأعمال فهذا لا يفوته, لا يفوته الله سبحانه بحمده والله سبحانه بحمده سيعطي المظلوم حقه وسيقتص لكل مظلوم من كل ظالم ولكل من تم الافتراء عليه ممن افترى عليه فالشاهد الله يخبر أن أنهم لهم في الآخرة عذاب النار لكن يؤكد أنه في الدنيا لو أنهم لم يكتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني في الدنيا كان برضه هينالهم جراء ما فعلوه صنوف من العقوبات من الله سبحانه وبحمده هذا العذاب ربما بأن هم يقعوا في الأسر أو ربما أن هم يقتلوا في حروب أو غيرها من الإيه من الأمور وده برضه من باب تقوية قلوب المؤمنين من باب تقوية قلوب المؤمنين احنا قلنا يا جماعة احنا عايزين نتجاوز الحدث للمفهوم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والكلام ده نزل للصحابة لا شك في ظروف معينة لكن هو ليست مجرد أحداث ماضية إنما هي عبر حاضرة باقية إنما هي عبر حاضرة باقية والمؤمن المفترض إن هذه الأحداث بيقرأها لأنه يرى كما أخبرنا قبل ذلك يرى من خلالها اسماء الرب وصفاته يرى مفعولات الله سبحانه وبحمده في خلقه وفي عباده فالشاهد ان هنا المؤمن حتى وان راى وان راى المجرمين ولا الظالمين ولا المفترين ولا الكافرين لو راهم في هذه او في هذه الدنيا او في هذه الاوقات في حاله حسنه او في حاله طيبه في, في الظاهر يدرك يدرك ما أخبر الله سبحانه بحمده حين قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل تمام لأن بنقول دائما إن المجرمين والظالمين الحمد لله المجرمين والظالمين عندهم عوامل ل- الانهيار الداخلي يعني كل لحظة إجرام كل مرة ظلم هو كأنه يدق م- مسمارا في نعشه آه، في الظاهر هو بيفتري وبيكبر وبيستأسد وبيحصل له لكن في سنن الله في سنن الله هو يدق مسمارا في نعشه لأن في سنن الله المجرمين الظالمين الطغاة لما بيتجبروا أو بيتكبروا الله سبحانه وبحمده يكسرهم حتى لو الناس اللي قدامهم مش صالحين للدرجة دي كما حصل مع بني إسرائيل يعني آه، آه، استضعفوا و- و- و- وربما كان في قوم يعني بني إسرائيل حينها ما كانوش ك- كأمة على الصورة المثلى تماما يعني المنشودة أو الصورة ال- التي يريدها الله تماما آه، فيهم صالحين طبعا كتير يكفي ان فيهم سيدنا موسى وفيهم سيدنا هارون وفيهم صالحين لكن طبعا الك- كأمة في الجملة لا ده ناس خرجت لسه يا دوب اقدامها لم تجف آه، او يعني اقدامها تجف ايه هو ما كانش ميه اصلا الناس لسه يا دوب خارجه من آه، يعني من تلك المعجزه العظيمه اللي هي لما لما شق الله سبحانه بحمده لهم البحر لسه خارجين منها بعد شوية آم، ي- يعبدون العجل يعبدون العجل يعني متخيلين حاجة صعبة جدا آه، ان هم من لحظات قبل الحدث ده مباشرة كانوا يقولوا بيقولوا لا يعني انا لمدركون خلاص احنا كده كده الموضوع رايح المهم يعني فالشاهد ان سبحان ربي بني اسرائيل ما كانوش على الحاله دي لكن فرعون طغى طغى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يعني هو في لو لو طلعت من سوره القصص ربنا بيؤكد ان هو كان ال ال ال الاشكال الاكبر في ان فرعون نفسه طغى بزياده قوي فيكسره الله سبحانه بحمده فهذا في سنن الله وهذا ما سل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم آه، مثلا في العهد المكي كله العهد المكي كله كان النبي مأمور بإيه ذرني ومن خلقت وحيدا وذرني والمكذبين أولي النعمة آه، كلا لا تطعه واسجد واقترب آه، آه، القرآن المكي كله يسير على هذا المنوال لأن في الحقيقة الظالم ده أو المجرم هو عنده عوامل الانهيار الداخلي ظلمه وإجرامه سنة ربنا اقتضت أن هذا الظالم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ماشي وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين فهو آه، هم بيتصورون يخادعون الله وهو خادعهم هم متصورين كده إن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فالشاهد ان هم ايه هم بي بي الناس بتبقى دايما بتبص على اللحظه الحاضره التي يعني آه، امام اعينها يعني احنا لما نيجي نبص كده على كتير من الطغاة والمجرمين والظالمين ونبص على تاريخهم بس على بعضه بقى مثلا 15 سنة 20 سنة 10 سنوات 30 سنة سبحان الله بتبقى بدايته ايه نهايته ايه في اللحظات بقى اللي بيبقى المجرم والظالم الطاغية ده حاضر فيها انت السنة السنتين الثلاثة الاربعة دول بتبقى م- مش قادر تشوف المشهد كويس وامتى بقى هينزاح الغم ده وهو عمر الغم ده هينزاح وعمر مش عارف الظلم ده هي- هينداح مش معقولة لا لكن سبحان الله فعلا آه، يحصل لان هذه سنة الله في خلقه لابد ان ده يتم ادراكه يعني عايز اقول ايه عايز اقول ده في اشارة ان المؤمن هو ما ينشغلش بالموعد اللي الظلم فيها ينتهي ما ينشغلش في ال- ب- بالموعد اللي الظالم فيها يمحي لا هو ينشغل اكتر بانه يقيم امر الله يقيم امر الله في نفسه وفي غيره اقامه الدين في نفسه وفي غيره يجتهد ان هو يفعل المامور به ما يقعدش يعطل نفسه ولا يعرقل نفسه بالاوضاع دي لان الاوضاع دي كده كده كده كده الشخص ده او هذا الظلم او هذا الاجرام سينتهي يوما ما كده كده هينتهي يوما ما بس بقى لما يجي يكون انتهى ويكون المؤمن ما- يعني ما ما استفادش من الفتره الماضيه دي وما استعدش كويس لل- آه، لل- للحظات اللي جايه من الفتح لان دي دورات في التاريخ يعني هي سنة الله كذلك سنة الله كذلك يعني هو- هو آه، السنة كده إن هيبقى في ارتفاع و- و- و- وانخفاض و- يعني الأيام دول يعني هذه سنة الله سنة الله في خلقه تمام فربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها بين الناس المؤمن المفروض لو, لو فضل محافظ على أسباب النصر والتمكين هو ما ينزلش خالص لكن اللي بيحصل ان هو لما بيخل بأسباب النصر والتمكين بينزل فبيرتفع غيره لما بيرتفع عدوه ده أو يرتفع غيره هو لو نجح في ان هو يستعيد أسباب النصر والتمكين تاني يستعيد مكان تمام والله ما استعدهاش هو الظالم ده نفسه هو ظلم بيستمرش لو حتى المؤمن ما استعدش طيب هيجي المؤمن لا في الغالب بيجي ظالم جديد ممكن يبقى في تنفيسه كده للمؤمن في النص بس في الغالب بياتي ايه ياتي ظالم جديد لان لسه المؤمن ما يستحقش ان هو تكون بيده مقاليد الامور او زمام الامور لان لان لان سنن الله لا تحابي احد سنن الله لا تحابي احد فالشاهد يعني اللي اقصده ان ينبغي ان المرء تكون نظرته ايجابيه بمعنى ايه يعني انت عايزنا بقى مش عارف نقعد بقى في الصلاة لا انا بقول الانسان هو يشتغل بالمتاح يجتهد في في الاصلاح يشتغل بالمتاح ويجتهد في الاصلاح في اصلاح نفسه وفي اصلاح غيره بالمتاح ليه دلوقتي مع مع مع مراعاه ما يسمى بالقدره والعجز والمصلحه والمفسده مراعاه هو يقدر ولا لا يقدر مراعاه طيب حتى لو يقدر المصلحه والمفسده لابد هذه الأمور تراعى لابد هذه الأمور تراعى علشان خاطر في النهاية إحنا ربنا مش هيسألنا هو فلان ده كان ظالم ليه فلان ده كان مجرم ليه أنا مش هتسأل كده فلان ده أوغل في الفساد أنا مش هتسأل عن كده طالما أنا ما, ما كنتش شريك ولا عنته على كده ولا صفقت ليه ولا يعني ولا كان قدامي حاجة أقدر أعملها بموازين الشرع ومش مش مجرد موازين العاطفه وما عملتهاش لا فانا انا مش مش ملام على اللي هو بيعمله ماليش دعوه بيه اصلا بس انا ساسال عما فعلت انا انا انا هو ربنا بيقول فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين مرسلين نفسهم اه فلنقصن عليهم بعلمي وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق ولذلك لابد الانسان يكون هو بيعمل اللي عليه بيتحرك بشكل ايجابي كتير من الاكارم والافاضل واهل الخير واهل البر لما مثلا يجدوا تفشي الظلم وتفشي الاجرام ولا يجدوا مش عارف الاوضاع تغيرت او تبدلت آه احنا حبطنا احنا يئسنا احنا مش احنا هو اصلا هو هل المرء يعني بيعمل عشان اللحظه دي احنا الانسان ما بيعملش عشان خاطر يجي فتح ولا ما يجيش يجي تمكين ولا ما يجيش لان ده اصلا يعني هذا أمر آخر وله قواعد أخرى و... و... والله سبحانه بحمد سبحانه بحمده له فيه سنن وهو أعلم سبحانه بحمده احنا ممكن نبقى متصورين ان احنا والله احوج ما نكون للامر ده دلوقتي وان خلاص ده ميعاد والمفروض يجي وما يجيش او يجي تنفيسه كده وما يستمرش لان احنا فعلا ما نستحقوش فالاصل الاصل يعني او القصد يعني لو صح التعبير ان احنا خلينا ننشغل فيما يخصنا واللي ما يخصناش ما ننشغلش بيه يعني ايه موعد انتهاء الظلم ده امتى مش عارف متى ينتقم الله من الظالم طب انت بت... انت اصلا عملت ايه اللي هو بقى قاعدين عمالين زعلانين يا رب وانتقم من الظالم يا رب بقى سايبه لغايه دلوقتي ليه يا رب ما انتقمتش منه ليه يا عم انت مالك سبحان الله يا عم هو بيضايقني طب انت عملت اللي عليك انت ما عملتش اللي عليك سبحان الله ويجي بقى في الاخر يقول لك ربنا سايب الظلم ده كله ازاي وسايب الناس دي كلها ازاي وسايب مش عارف ايه فركز ركز في في في ان انت يعني تصنع شيئا ركز ان انت تصنع شيء لا شك ان هذا الظالم الذي خرج وهذا الفاسد الذي خرج وهذا المجرم الذي خرج خرج من مجتمع احنا قصرنا قصرنا في بنائه قصرنا في اصلاحه يعني انما لو ان المجتمع ده يعني بيبنى وفي حتى سبحان الله يعني في ايام عزه الامه حتى اللحظات اللي كان بيخرج فيها ظالمين ولا مجرمين كان ظلم نسبي يعني يبقى ظالم ومجرم مثلا في زاويه بس بقى يقيم الدين والفتوحات شغاله وسبحان الله وال يعني والشرائع يعني ورغم انه ايه عنده لون ظلم في اتجاه انما الصور اللي بن اللي, اللي بترى الان من الظلم والاجرام وغيرها لا الصور بتحكي ان احنا الناس اهل الخير والصلاح هم قصروا قصروا في الاجتهاد في المجتمع عشان صناعة الاشخاص محدش يعرف يوما ما ما أنا ممكن ابني أو ابنك بنتي أو بنتك أو بنتك آه، ممكن ال- ال- الولاد اللي حوالينا دول الولاد اللي بنعلمهم في الحلقات اللي بنعلمهم في المدارس يوما ما واحد منهم ممكن يكون في موقع الموقع ده آه، هو ممكن سبحان الله يكون خير وبر على على بلده وعلى أمته سبحان الله و- والعكس بالعكس ممكن احنا مع اهماله يبقى ويبقى وباء وشر وباء وشر على على على بلده وباء وشر على على مجتمعه وباء وشر على امته فاللي اقصده احنا يعني نجتهد على قد ما نقدر في صناعه الانسان الصالح المصلح احنا نكون صالحين مصلحين وما نشغلش بالنا بتصاريف القدر لأن الله سبحانه وبحمده له فيها سنن يعني ما نشغلش بالنا المواعيد امتى ليه ده بيحصل لا ليه ده بيحصل عشان نشوف ايه آه، قل هو من عند انفسكم نحاول نصلح نفسنا ناخد خطوة انما المواعيد وغيرها وما يتعلق بالامور دي هذا بيد الله- بيد الله سبحانه وبحمده وربنا دايما بيطمئن المؤمنين ولو انتوا استعرضتوا التاريخ وشفتوا كده احنا بس مشكلتنا ان احنا بنبص على اللحظه الحاضره لما بنشوف بقى الامر اشتد واحتد جامد جدا احنا مثلا دلوقتي اهو لو احنا مع الصحابه وليكن مثلا لو احنا مع الصحابه في غزوه الاحزاب احنا قبل الغزوه هنبقى شايفين الموضوع ازاي يعني شديد جدا وعصيب جوه الح- الغزوه هيبقى صعب جدا في منتهى الشده لا نكاد نرى لا نكاد نرى لهذه الشده انتهاء بالعكس الشده دي بتحتد والأزمة دي بتشتد لما كمان مثلا آه، يهود بنو قريظة بيخونوا والعهد والأمور خلاص ويعني بلغت القلوب والحناجر زي ما بيقول ففي اللحظات دي نفسها م- يعني الإنسان بإيه مش شايف آه، في, ال في, ال في الأفق حل يعني و- وسبحان الله وده من سنة الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء سبحان الله يعني آه، اللحظة دي التي ي- ي- يعيش فيها المرء الإياس من من من آه، من الناس وإفلاس الأسباب آه، بتبقى فعلا اللحظة خلاص اللي هي يعقبها الفرج إن شاء الله فالشاهد يعني سبحان الله إن لو احنا كنا مع الصحابة في اللحظات نفسها بتاع الأحزاب هنبقى شايفين الوضع يعني صعب جدا ومحبط للغاية في تصوراتنا آه، وخلاص وشبه الامر انتهى وخلص خلصنا لكن في الحقيقه لم يكن الامر كذلك احنا لو بصينا على الموضوع احنا بنفسنا اتفرجنا عليه كده تلاقي نفسك انت في غضون شهر كل الازمه الطاحنه دي انتهت في غضون شهر لكن احنا في وقتها او لو كنا مكانها كان هيبقى صعب جدا الصحابه وهم بيفتحوا خيبر اللي يعني الامور تشتد عليهم وخصوصا بعد حادثه الحمر الاهليه الجوع اشتد عليهم جدا جدا جدا جدا لدرجة يعني ما فيذبحوا الحمر هي كانت أصلا آه، كانت جائزة كانت جائزة و- وك- وكان بالنسبة للعرب كانوا لما يضطروا بي- بي- بيذبحوها يعني آه، ف- وهم في في حالة اضطرار والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يعرف ايه اللي عملته كذا كذا كذا كذا المهم النبي يأمرهم بأن يريقوا بعد خلاص بقى ما نضجت اللحوم يأمرهم ان هم يريقوها و- ويأمرهم ان هم يكسروا الآنية دي وبعض الصحابة استاذن يغسلوها فقال يغس- لا بأس ان يغسلوها والصحابة في حالة صعبة جدا من الإعياء يعني مش مش هم بقى ال- اللي هم الناس اللي مثلا اللي ما كلتش من 3 4 ساعات لا في شدة الإعياء في يعني في في وضع صعب جدا وفي حالة صعبة جدا الصحابة وسبحان الله آه، يعني لما نيجي نبص على اللحظات اللي هي لحظات شديدة جدا ولحظات في منتهى الصعوبة يا دوب ما عدتش يعني لم يمر إلا وقت قصير جدا حتى فتح الله على الصحابة حصنا بعده آه، وجدوا فيه من الخيرات وجدوا فيه من من- سبحان الله وانتهت اللحظة فهو الإنسان في وقت الأزمة في وقت الأزمة لا يكاد يرى لها انفراج لكن هو الإنسان لازم يفهم كده إن هذه سنن الله سبحانه وبحمده ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن الأمور بت إيه يعني آه، كل فتنة ترقق الأخرى وكل أزمة ترقق الأخرى حتى يخرج الإنسان منها سالما إن شاء الله المهم يعني لاز- لابد الإنسان يفهم ده في سنن الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار طيب ليه بقى الكلام ده ليه ربنا أخرجهم وليه كذا ودي برضو من الحاجات العظيمة جدا القرآن لا يكاد يذكر مآل إلا ويذكر ما سببه من حال تاني تاني القرآن لا يكاد يذكر مآل إلا ويذكر ما سببه من إيه من حال يعني المقال ده ايه الحال اللي جابه ليه لان الحقيقه مش الفكره مجرد الكلام ولا القص ولا حكايه الاخبار وخلاص الفكره الاساسيه هي ان الناس بتاع الدرس تصلها الرسائل هي دي النقطه فلذلك يا ريت يا جماعه يعني ننتبه ان ما بيتمش عرض الاحوال مثلا الناس المحسنين او او المتميزين لمجرد الانبهار والاكبار ولا بيتم عرض احوال الناس اللي هم المقصرين والعصاه والمجرمين لمجرد الازدراء والاحتقار المراد بصوره اساسيه هو التاسي والاعتبار المراد بصوره اساسيه هو التاسي والاعتبار ان الانسان التفكر والاعتبار الانسان يتفكر في حال ده وحال ده يتفكر في الحال هو خلاص ادرك المآل وتفكر في المآل يتفكر في حال ده ويتفكر في حال ده يعتبر يعني التفكر والاعتبار فين بقى أين العبرة هنا أين العبرة في حال ذاك الإنسان الذي نصره الله أو في حال ذاك الإنسان الذي خذله الله خذله الله سبحانه بحمده أين العبرة هي دي يتفكر ويستخرج العبر ويمرر العبر دي من من من مما ممن يخبر عنه إلى نفسه هي قلنا العبرة من العبور تمام فلذلك لابد انه يكون يخرج بعبر واضحه محدده رسائل واضحه محدده اللي بنسميها العبره العقليه مش بس كده هو مطلوب منه ما يسمى كمان بالعبره القلبي وقلنا حتى في سوره زي كده كمان تحديدا ربنا قال فاعتبروا يا اولي الابصار واحنا بنقول ان العبره هي بيتم استخراجها على مرحلتين المرحله الاولى ما نسميه بالعبره العقليه وده اشبه كده بالوصيه الرئيسيه اللي هو والله ايه الدرس بقى يعني ايه يعني ايه ابرز ما ينبغي علينا فعله بعد ما سمعت القصه دي بعد ما شفت الحدث ده ليه ربنا بيخبرني بالقصه ايه المشكله بتاعتهم ده ما نسميه بالعبره العقليه لان هو مجرد استخراج بس اتفكر عشان اجيب العبره العقليه طيب دي المرحله الاولى المرحله الثانيه بقى العبره القلبيه اللي هو للتعاظ بقى العبره القلبيه اللي هتخلف التذكر ودي بتيجي ازاي بتيجي بتفكر في الحال وتفكر في المآل يعني ايه تفكر في الحال تفكر في المآل تفكر في الحال اللي هو قياس حالنا عليهم هم وزن نفسي بيهم بصورة تانية عرض نفسي عليهم يعني أقيم نفسي في ضوء الكلام ده وأتفقد مواطن الخلل يعني هقولها بشكل تاني النهاردة مثلا إحنا لما الآيات اللي مرت دي ربنا يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظن المهم لولا أن كتب أنا أنا أقول ربنا بيقول لي كده ليه؟ مم. هو دي بقى العبرة الرئيسية اللي هي بقى العبرة الرئيسية دي العبرة العقلية ربنا بيقول لي كده ليه؟ إيه المشكلة اللي كانت موجودة عند الناس دي؟ لو ما قدرتش أوصل بده طب إيه أبرز ما ينبغي عليا أنا فعله؟ واضح كل دي أسئلة تساعدني على استخراج العبرة الرئيسية آه وليكن مثلا مثلا هنا إن أنا أقول إيه إن, إن أنا لا أيأس أبدا من, من نصر الله عز وجل إن أنا أعلم إن أو مش مش إن أنا أعلم إن أنا أجتهد في, في, في نصرة الدين وأنا ما التفتش للنتائج دي هذه بيد الله سبحانه وبحمده طيب خلاص مثلا وليكن انا استخرجت هذه العبره العقليه العبره القلبيه تيجي ازاي بقى تيجي ازاي تفكر في الحال وتفكر في المآل تيجي بالتدبر ما هو العبره العبره العقليه جت بالتفهم لما فهمت الاحداث والعبره القلبيه تيجي بالتدبر بالتدبر ازاي ان انا اتفكر في حالي واتفكر في مآلي اتفكر في الحال والمآل وهيساعدني جدا هنا بقى ان دي قصه فالمقالات فيها مجسدة مقالات منظورة مجسدة فأتفكر في الحال أقيم نفسي أقول آه طب أنا بقى لو كنت مكان بني النضير دول سبحان الله ما هو الواحد فعلا وينظر إلى نصيبه من الأمر ما هو الواحد فعلا بيقصر كتير وبيعمل كتير ومش عارفه إيه طب أنا لو كنت مكان الصحابة كنت أعمل إيه تفكر في حالي يقيم نفسه ويتفقد موطن الخلل اللي عنده طيب مم. كده ده التفكر في الحال التفكر في المقال يشهد بقى كأنه حاضر معاه كأنه هو نسأل الله العافية لو قصر تقصير مثلا بني النضير هو كأنه حاضر بي بي بي يعني بيحصل له الكلام ده لو هو مثلا كان آه، الحمد لله اجتهد اجتهاد الصحابة أو أصاب إصابة الصحابة كأنه بيشوف بعينه الكلام ده وبيشوف الفرحة دي يبقى يحدد ويشهد ساعتها لما يحصل هذا التفكر في الحال والتفكر في المقال آه، يبقى هو وهو الاعتبار بيجي بالتفكر الاعتبار بيجي بالتفكر أصلا يعني التفكر في المعنى عشان أفهمه التفهم ده يجي بالعبرة العقلية والتفكر في الحال والتفكر في المقال اللي هو التدبر تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص فيجيب الايه الاعتبار ال- آه، القلبي فاذا حصل الاعتبار بقى إن- اللي هو بقى للتعاظ بقى ما هو اصل في اوقات كتير احنا مثلا بنسمع قصص فبنفهم ايوه ايه الدرس المستفاد اللي فيه بس ما بنعتبرش ما بنعتبرش احنا ما بنجدش في قلوبنا العظه ما بنخافش ما بي ما بتزيدش همتنا لحاجه معينه ما بيحصلش ال- الاتعاظ ده بقى ما بيحصلش التذكر واضح ما بيحصلش ولذلك ده اللي بيجي بالتدبر بقى إن- لان مجرد التفهم يبقى هو تفكر تفكر عشان افهم ده تفهم مجرد التفهم هيساعدني ان انا ايوه استخرج الدرس استخرج العبره مم، استخرج الرساله الموجهه الي انما لابد من تدبر الكلام ده لابد من تدبره التدبر هو اللي هي هيساعدني انا بقى على ان الكلام اللي انا استخرجته بعقل ده بقى امرره على قلبي ان قلبي ينتفع به فحينها يتعظ القلب ويتذكر القلب يبقى حصل الاعتبار المنشود طيب المهم ف برضه في اوقات ربنا عز وجل بيكفينا الموضوع بقى يعني هو ما بتذكرش القصص كده لمجرد القصص ولا لمجرد الحكايات مش مجرد حكايات وخلاص فربنا سبحانه وبحمده بيكفينا فهنا مثلا ربنا يقول ايه ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله مم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شاقوا الله ورسوله يعني جعلوا أنفسهم في شق غير شق الله ورسوله م- م- معاداة لله ورسوله هو تصور أنه ممكن ي- ي- يعني يقف أمام إيه، الله ويقف أمام رسول الله سبحانه وبحمده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمام الله سبحانه وبحمده وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني م- هذا الإنسان سبحان الله هو ما هو المشكلة إيه، الإنسان يعني زي ما ربنا بيقول إيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وسيدنا عمر بالذات يروى عنه كده لما كان يقرأ الآية دي كان يقول إيه غره والله جهله غره والله جهله غره والله حلم الله عليه فعلا يعني كرم ربنا معاه وحلم ربنا عليه غره خلاه يتصور ان ربنا مش قادر على انه يعاقبه او ياخذه خلاه يتصور ان هو آه، م- اللي بيعمله ده تمام وبيفلت من العقوبه فذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب وده من العزة برضه ده من العزة ومن الحكمة أن الله سبحانه وبحمده يملي لهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر و- ويدرك الواحد مننا أن ذاك الذي يشاق الله ورسوله أو يشاق الله ورسوله آه، الأمر مش هيعدي ومش هيمر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ولذلك المؤمن ينبغي عليه أن يكون دائما في جانب الله سبحانه وبحمده ومهما الشيطان قال لك ومهما نفسك قالت لك وطب مش عارف ايه طب نروح كذا طب خلينا كن في جانب الله سبحانه وبحمده وما يغركش أن أولئك الذين في الجانب الآخر أو على الجانب الآخر هم شايفين نفسهم دلوقتي في وضع أحسن ولا كويسين ولا كذا لا يغرنك ذلك لأن الله سبحانه وبحمده يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم لابد تكون مدرك دي وما ت... يعني ما... ما تسمحش للدنيا وشهواتها وفتنها انها تنسيك وركز كويس في اللي جاي بعد كده وقلنا ال... يعني سبحان الله يعني مصارع ال- الظالمين اللي موجودة عندنا في القرآن الكريم والقصص اللي ربنا أخبرنا بيها والأحوال اللي احنا بن... بنطالعها ونطلع عليها المفروض الإنسان كأنه بيرى فيها مستقبله هو يعني أنا أرى لو أنا الحمد لله كنت حريص على الصلاح أرى في في فيما حصل للأنبياء وما حصل للأولياء وما حصل للأصفياء والأتقياء أرى في في هؤلاء مستقبلي القادم إن شاء الله و- ونسأل الله العافية العبد لما يبقى في غفلة ويبقى في تقصير يرى في هؤلاء مستقبله آه، نسأل الله العافية حتى لغاية أعمقهم كفرا يا عم أعمقهم كفرا إزاي ده كل الموضوع عندي شوية تقصير بس وشوية معاصي وشوية غفلة ونسيان كده ما هي المشكلة ال- التدهور مش التطور بقى التدهور المشكلة ان في اوقات ربنا عافينا المعاصي بتكون بليد الكفر المعصية تاخده تاخده تاخده تاخده والكلام ده يعني هيتم التذكير به في نهاية السورة دي يعني هي هي دي اللقطة ان هو ب- بتبقى يبدو تقصيرا بسيطا هو ما يبقاش في الشق ده فيروح للشق ده فلما بيروح الشق ده بقى للأسف الشديد الشمال ده هو بيروح بيبقى في الأول زي ما قلنا مرارا وتكرارا ان الانحراف في الأول بيبدو انحرافا يسيرا يعني احنا لو دي ودي كده هم مع بعض لو بدأ يبقى فيه زاوية ولو خمس درجات الخمس درجات دي مع الوقت مع الوقت مع الوقت مع الوقت اهو ودي ماشي في خط مستقيم وده ماشي في- زي ما هو في خط المستقيم الزاوية دي بتتسع مع الوقت اهي اتسعت وبعد كده تتسع تاني تاني تاني تاني تاني تاني رغم انها اصلا في الاول كانت مجرد خمس درجات درجة درجتين فاصبحت هذه هي الزاوية لغاية ما يصبح كده وكده في النهاية فالإنسان ما يعني ما يسمحش للغفلة أنها تسيطر عليه ويكون دائما في شق الله وفي جانب الله ورسوله آه، ده ده ده الأمان الحقيقي طيب يبقى شوف هنا سبحان الله ربنا مثلا ما ذكرش ال- ال- آه، المقال وخلاص لا وذكر لنا الحال ايه السبب بقى في كده ايه اللي خلاهم حصل لهم كده آه، و- ولذلك سبحان الله لو حتى انسان افلت من عقوبة الدنيا مش افلت من الاخره يعني ربنا يقول آه، آه، ولو وال- آه، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني لو حتى ما كانش الجلاء ده حصل كان هيحصل لهم حاجه تاني طيب خلاص حتى لو ده ما حصلش ولهم في الاخره عذاب النار ولهم في الاخره عذاب النار تمام لأن في حاجات هي الحياة بتعجل عقوبتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن ما ما من ذنب تعجل عقوبته كال- كالعقوق و- والبغي وفي رواية كالبغي وقطيعة الرحم فالعقوق قطيعة الرحم البغي البغي ده بالذات وعلى الباغي تدور الدوائر البغي ده بالذات الله سبحانه بحمده يعجل عقوبته طيب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء طيب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين نروح نشوف كده في السنة الصحابة هم بيحكوا لنا على إيه اللي حصل في الحكاية دي احنا طبعا مر علينا في واحنا بنستعرض ما جاء في السير في الصحيحين عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي ال- الب- آه، البويرة يعني خ- حرق النخيل وقطع البويرة مصغر بؤرة وهي الحفرة آه، وهو ده مكان معروف بين المدينة وبين تيماء من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب المهم يعني هو مكان معروف فالنبي صلى الله عليه وسلم حرق ال- النخل بتاعهم وقطعه ليه حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم م- ما كانوا ممكن ال- اليهود أصلا كانوا بيعملوا حصونهم بطرق اللي هو ممكن يقعدوا فيها 100 سنة ولا يبقى في مشكلة خالص يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح خيبر اليهود تحصنوا بأحد حصونهم وكان حصنا منيعا وحصنا مرتفع وال وال والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يعني يحاصرهم وقت لغاية ما قذف الله الرعب في قلب واحد من اليهود فنزل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان ي- يعني يؤمنهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو حصرتهم العمر كله ولا يفرق معهم ليه؟ هم حتى الماء بيخرجوا في وقت معين بيشربوا الماء من ينا- من عيون لهم ينابيع لهم يعني هم عاملين حسابهم كويس جدا على المسألة دي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة فلان هم مرتبين كل امورهم مرتبين كل امورهم داخل حصونهم دي فطبعا اليهود ده كان ده كان سلوكهم على طول الخط يعني فهم لو لو لو ما تمش لو ما تمش عمل حيله لاستنزالهم من الحصون دي لا او لو ما تمش فعل شيء لاستنزالهم من الحصون هيظلوا كده على طول الخط فحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير طبعا كالعاده كالعاده هنجد بعض الناس يقول لك ايه برضو الن- النظر للحادثة من زاوية واحدة والنظر لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فحسب لما ينظر لي من زاوية بني النضير الناس الغلابة الطيبين الغلابة الطيبين دول من, من كام يوم كانوا يريدون قتل إنسان بريء عاهدهم وصدق معهم ولم يؤذهم وأكرمهم اللي انت بتقول الناس الطيبين دول فلازم ينظر للحدث على بعضه وفي نفس الوقت برضه لابد ينظر للشخص على بعض بأبيها أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي أصلا دي مش عادته النبي يعني كان ب... يعني عفى عنهم كثيرا وتحمل كثير من سفاهتهم وضلالتهم وإفسادهم في المجتمع المؤمن تحمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وراعى النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم لكن آه، وده وده وده خلق النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط ماشي طيب المهم فهنا آه، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرق هذه قال إن- فنزلت ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها يعني لم تقطعوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين تأكيد على أن ده بأمره آه، وحكمه المقتضي للمصلحة والحكمة سبحانه وبحمده تمام؟ آه، وحتى سيدنا حسان كان يقول وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة بالبويرة مستطير وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير أي إيه آه، منتشر ففي جواز آه، حرق الشجر أو غير أو جواز هذه الأمور طالما ما فيهاش إيه آه، يعني ل- لم يكن منها بد عند الترمذي سيدنا ابن عباس بيقول في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال اللينة النخلة استنزلهم المسلمون من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدوره فقالوا قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعناه من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر فأنزل الله تعالى ما تركتم ما قطعتم من ليلة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين سبحان الله يا جماعة شوف إزاي الصحابة الكرام شغلهم قوي قضية الأجر شغلهم قضية الوزر خايفين يعني الناس دي ما بتروحش تقاتل وهي آه، سابت أخلاقها في ال- في البيت ولا بتروح تقاتل وركنت أخلاقها على جنب ولا ركن- ركنت آخرتها على جنب الناس دول عندهم مركزية الوحي حاضرة الوحي بيحكم كل تحركاته وعندهم مركزية الآخرة الآخرة شغلاهم يعني حاطينها بين عينيهم بشكل واضح جدا يبقى كتاب الله سبحانه وبحمده هو موجود وحاضر في حياته والآخرة حاطينها بين عينيهم عندهم مركزية الوحي عندهم مركزية الآخرة ولذلك شغلهم الأجر وشغلهم الوزر وشغلهم هذه القضايا مهم الله سبحانه وبحمده يخبر برضو المؤمنين أن من منته عليهم أن هذا ال- آه، الذي كان من قطع لأن قطع الأشجار ده أو يعني حرق النخيل ده كان هو السبب في إيه في إنهاء الأمر مع بني النضير سريعا فربنا بيخبر المؤمنين ان ده كان برضه كان بإذنه وكان بتيسيره وكان م- من حكمته سبحانه وبحمده يعني من حكمة الرب سبحانه وبحمده أن يهدي المؤمنين لهذا الأمر الذي ينهي المسألة سريعا لأن المؤمنين لم يكن فيهم طاقة لهذا الأمر لأن فعلا حقيقة آه، ال- ال- ال- لو لم يهدى المؤمنون لذلك يعني من ناحية الأسباب الأرضية المؤمنين كانوا في حالة صعبة مش متحمل يعني لا تتحمل قط أن هم آه، يعني يخشوا في صراع ويخشوا في حرب آه، وخصوصا ال- أن هم يعني يترصدهم غيرهم في أماكن كثيرة فالوضع مش محتمل فيهدي الله من حكمة الله سبحانه وبحمده أن يهدي المؤمنين لذلك ربنا بيورينا بعض التفاصيل التي حصلت علشان نعلم أن الله سبحانه وبحمده يدبر الأمر أنه يدبر الأمر وللأسف الشديد بنجد أن بقى كتير من الصالحين يعني قلت لدرجة أنها أحيانا بتصل قمة الفجاجة لما البعض مثلا يكون عنده أمر صعب جدا ومتوتر وخايف وقلقان وإيه اللي هيحصل فيدعو الله ويستغيث كده فيروح يجد الامر الحمد لله يسير فالمفروض بقى منتظر يقول ايه الحمد لله ربنا كريم والله ربنا هونها مش عارف ايه لا يرجع يقول ده انا كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه لا ده كان موضوع ضخم ده كان موضوع كبير أوي، انا كنت مدي اكبر من حجمه يعني تبا لذلك سبحان الله عجيب الانسان ده فال ال- الإنسان لما ربنا عز وجل ييسر له أمرا أو يهيئ له شيئا ما ينساش ان مين اللي هداه كده من الذي ألهمه لذلك يعني كان في أزمة ضخمة وبعدين عمل شيء معين فيسر الله اتصرف تصرف كده فخلص الموضوع ما يقولش بقى ده ربنا أكرمني هو عنده ربنا أكرمني اللي هو حصول المعجز الكرامة يا جماعة, الكرامة يا جماعة كل ما يكرم الله به عباده كل ربنا يهديك فتحل يقويك فتحل يعني يدعمك فتصمد انت كل ده بت ايه انت متخيل بقى ان ال ال ال الكرم من عند ربنا والخير من عند ربنا وربنا يبقى يتدخل لما تبقى انت خلاص بقى يئست وعجزت وحصل لك مش عارف ايه ومت وبعدين يجي ربنا يحييك من تاني ولا يبقى خلاص مش عارف ايه الطلقه جت ودخلت فيك وما متش انما ان ربنا يهديك انك تتفاداها تقول اه اصل انا اود بقى يعني نجم بقى بقدر مش عارف اعمل ايه اللي اصل ان ربنا يهديك ان الاشكال ده تفكر في طريقه فتحله من الذي هداك لهذا التفكير والهمك لهذا التفكير ولذلك ده اصل يا جماعه مش خاص بس باللي حصل مع الصحاب اصل احنا كلنا نعيش عليه ان اي اشكال موجود في حياتنا اي امر كان بيؤرقنا او بيقلقنا اتحل هو من عند الله هو من عند الله فعلا حتى يا سيدي لو مش من عند الله ان ربنا اللي هداك للحل ده وانك تعمله هو من عند الله على اقل التقديرات ان انت انت خلق ربنا اصلا انت من خلق الله ربنا اللي اوجدك ربنا اللي بيمدك وانت بتعمل كده الامداد مين اللي بيرزقك ومين اللي قائم على شأنك فقتل الانسان وما اكفره كيف ينسى العبد ربه دي, دي ازمه ازمه نسيان الرب وعشان كده دي دي دي يعني ازمه نسيان الرب وان الانسان يروح في شق ال ال ال المجرمين والظالمين أزمة نسيان قدرة الرب وانبهار قوة المجرمين والظالمين وما هم عليه أزمة نسيان قدرة الرب وتصور المؤمن ان لا يعني مش معقولة الإجرام ده هينتهي ولا معقولة الظالم ده هيحصل له كل ده كل دي صور نسيان منها حتى بقى نسيان الرب في, في الإنعام يعني لما بقى ربنا ينعم او يكرم ينسى ربنا بقى لا يكاد يكون ربنا حاضر يقول لك اصل انا فكرت اسكت بقى ده انا قعدت عملت مش عارف ايه والله ده انا سبحان الله قتل الانسان ما اكفره المهم فده اصل لينا احنا كمان ما قطعتم من لينة او تركتمها قائمة على على اصولها فباذن الله يعني اي حراك بيحصل او اي اي مشكلة اتحلت او امر صعب تيسر فكل هذا إنما هو بإذن الله ومن عند الله سبحانه بحمده طيب وليخزي الفاسقين سبحان الله لكم أن تتصوروا وتتخيلوا بنو النضير دول اللي هم من شوية كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا الله يخرجهم ويخزيهم سبحانه بحمده ولذلك انتبهوا للمسألة دي إن تتبعوا حتى الخزي في الدنيا غير اللي في الآخرة ف يا جماعة دي لازم تبقى قوانين احنا مؤمنين بيها ولازم تبقى أصول احنا ما نترددش فيها اطلاقا ان الفاسقين يخزيهم الرب سبحانه وتعالى هيخزيه والله شفت الكلام ده ما شفتوش بس ده خلاص هيحصل عشان انت نفسك تبقى عارف ان ربنا نسأل الله السلامة والعافية ان انت لابد ان انت تكون في على وجل من ذلك وعلى حذر من ذلك طيب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أهو يعني حتى بقى انتوا ماشي قطع اللي ده من هداية الله سبحانه وبحمده طيب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني اللي ربنا أفاء ذلك ده بقى ما يسمى بالفيء هي كلام عن الفيء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير الله يسلط رسله على من يشاء رسل ايه اللي تم تسليطهم هنا الرعب الذي حل في في قلوب بني النضير سبحان الله ما هو قلنا ما كانش يتصور خالص ان هم يخرجوا فسبحان الله القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نبقى احنا عمالين كذا ومتخيلين وربنا سبحانه وبحمده شيء يضعه في قلب الإنسان يخليه ينهي المشكلة يعني احنا بنتصور دايما ان حل المشكلة يحصل حاجة يعني سبحان الله قلنا قبل كده سيدنا يعني يوسف هو هناك يعني قابع في السجن محبوس ومحدش يسمع طيف طيف رؤية يمرره الله سبحانه بحمده في خيال الملك في منامه فده يكون س... هذا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يكون هذا سبب في ان سيدنا يوسف يخرج وان يحصل يحصل يحصل واحد يقول لك بقى وسبحان الله وبالحظ بقى كده وايه و... و... وصدفة كده الملك بيشوف رؤيا فجاء بقى حظ سيدنا يوسف كان حلو لا إيه مش كده يا حظ بالتصار بتاعنا ده لا إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء عند ربنا مقدر ما فيش حاجة اسمها إنها جت كده وخلاص لا كل شيء مرتب ومقدر وموزون مهم ف ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير يبقى إدراك العبد الإيه ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب إدراك العبد فبإذن الله وليخزي الفاسقين شوفوا يا جماعة إحنا كلام زي ما قلت مرة وتكرر كلام مباشر عن الله إحنا بنشوف مثلا صفة الله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب لمن يشاق الله ورسوله واللي بعديها بنشوف أنه سبحانه بحمده يهدي عباده ويلهم عباده لما يجهز على مشكلاته وأنه يخزي الفاسقين سبحانه وبحمده أهو يعني بكلام مباشر عن الله ونشوف اللي بعديها أنه سبحانه وبحمده من الصحابة ما أوجفوا يعني ما أسرعوا بخيل ولا ركاب ولا فعلوا إن إن المؤمن ربما لا يبذل من الأسباب ولا يفعل شيء كبير لكن الله يوفي عليه ويكرمه ويعطيه والله سبحانه وبحمده يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير يعني والله لو دي بس سكنت قلوبنا كده والله هي هتفرق في حياتنا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الله على على يعني دي في الاستعلاء والتمكن على كل كل كل شيء ولذلك اي حاجة شغلاك دي شيء ولا مش شيء داخله في كل ولا مش داخله تحت الاستعلاء والتمكن ولا مش تحت الاستعلاء والتمكن في نطاق القدرة مش في نطاق القدرة الله على كل شيء قدير ولذلك الله لا يتعظمه شيء والعبد لا يستعظم شيئا في جناب الرب سبحانه وبحمده طيب ولذلك ده حاجات شفنا بقى يبقى يعني تلك ولذلك في غزوة بني نضير بالذات او غزوة بني نضير اه المفروض الواحد كده يسجل الحاجات اللي شافها فيها من اسماء الله وصفاته شفنا فيها عزة الرب وشفنا فيها حكمة الرب شفنا فيها سبوحية الرب شفنا فيها قوة الرب سبحانه بحمده وغلبة الرب شفنا المنع والرفع شفنا أنه شديد العقاب لكذا شفنا كون كيف يخزي الفاسقين شفنا قدرة الله سبحانه بحمده شفنا كيف يسلط الله رسله على من يشاء طيب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله يبقى يبقى الفيء ده الفيء ده الله بيذكر بيذكر الصحابة بمنته عليهم فيه ليه؟ عشان لما ربنا يتكلم بقى في ان هو يوزع ازاي ولا يقسم ازاي ولا كذا الصحابة يفهموا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان الله ربنا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني المجتمع المسلم مش مجتمع بيتم فيه إهدار حقوق الفقراء ويا جماعة سبحان الله يعني نسأل الله العافية مش عارف بحس ان يعني كتير مننا بياخدش باله من ايه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم يعني احنا لما واحد فينا ربنا يوسع عليه وتمام وزي الفل يقول لك بس هو هم ناس فقراء وغلابه بس يعني low low يعني low standard شويه هم socially او socio socio economically economically اه ال economics بتاعتهم اقتصادهم ما اقتصاديا هم ناس low standard شويه under ليه بنبص للناس الفقراء والبسطاء ده هو مش انسان في النهايه هو مش إنسان يعني هو مش مش بشر هذا الإنسان مش ممكن هو عند ربنا يكون أحسن مني ومن ملء الأرض من أمثالي ولا أحسن من اللي احنا بنراهم أغنياء ولا كذا ولا نراهم حتى مثقفين ولا نراهم كذا في النهاية هو وحدة إنسانية هو إنسان أنا عند ربنا لو استنقذته استنقذت إنسان لو ساعدته ساعدت إنسان لو يعني حفظت عليه إيمانه حفظت لا شك طبعا إن في ناس أيوة الجهد معاهم بيبقى مختلف بس ليه بينظر ليه كده ليه بينظر ليه إنه إنسان درجة تانية سبحان ربي مثلا سلوكيات أصل هم ناس فقراء وحشين قوي أنا ما بحبش ال... يعني فليه إحنا ب... بننسى الماضي وليه بننسى اللي ممكن يحصل في المستقبل يعني يوما ما الست الأرملة اللي انت شايفاها دي يو أصلها مش عارف ايه ربنا يعافينا آه ويعني وربنا يعني يعافي الجميع من كل سوء ممكن تبقى انت مكانها يوما ما الراجل اللي انت شايفه اصل يو صعب قوي ورخم مش عارف ايه وكده حاجة كده مش ربنا يعافينا ممكن انت يصيبك مكروه فتقعد في بيتك ما تبقاش لاقي اكل ولا لاقي شغل تبقى زيك زي ف يعني فكرة المجتمع اللي بي بي بيدوس على الفقراء وبيهملهم بالشكل ده بنقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم طيب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ده أصل مهم جدا جدا جدا وهو مش فكرة احنا لما قلنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله مش فكرة بقى ان انا اقعد هنا بقى في الشق اللي فيه الله ورسوله يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وابقى بقى قاعد كده ما بقضيش مصلحة لا ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا لان طاعته من طاعات الرب سبحانه وبحمده من من اطاع الرسول فقد اطاع الله يعني انت انت من اطاع النبي من اطاعني فقد اطاع الله فانت مش فكرة انك قاعد وخلاص وده طبعا كان فارق واضح جدا ما بين شوفوا المجرمين دول بيتعاملوا ازاي مع الرسول صلى الله عليه وسلم او مع الله ورسوله ونشوف المؤمنين كيف كان تعاملهم مع مع الله ورسوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وده اصل كبير يا جماعه اصل كبير ما اتاكم الرسول هو النبي مش هو اللي بيؤتي من عنده يعني هو هو يعني وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش أنا قادر أحكم من عنده إزاي بقى الجميل يبقى عندنا وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إزاي أبقى أنا دي إن أنا أتق... اللي ربنا يأمر بيه على عينين والرأس سواء أمر به هو بشكل مباشر سبحانه وبحمده في القرآن الكريم أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية وما نهاكم عنه فانتهوا خلاص ازاي انا فعلا دي وما اتاكم رسوله فخذوه لان فعلا يعني لما ازاي ناخد بالنا ان الاوامر الشرعيه دي تحف ربانيه الاوامر الشرعيه منن رباني الاوامر الشرعيه نعم رباني والله نعم من ربنا عز وجل فلما تاتي الانسان يحسن استقبالها ويحسن القيام بحقها وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هي دي اللقطة يعني ده واحد كان واحد من مشاكل بني النضير اللي ينبغي ان احنا نعتبر بيها ان هم للأسف الشديد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ان هم ربنا أكرمهم وهم كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن للأسف الشديد وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون لمجرد أنه ما طلعش من اليهود هذه المنة التي جاءتهم من عند الله سبحانه وبحمده هذه النعمة وهم كانوا أعرف الناس بها وكانوا المفروض أحق بها وأهلها وكانوا المفروض يكونوا أولى بها للأسف الشديد ما أتاهم الله سبحانه وبحمده لم يأخذوه ما نههم عنه لم ينتهوا عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب قبلها ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب هنا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أكد عليها تاني اجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله عز وجل وقائه ولذلك من الحاجات المهمة اللي تبعثها غزوة بني النضير في قلب المؤمن خشية الله سبحانه بحمده إنه يخشى الله سبحانه بحمده يخشى المخالفات يخشى التقصير يخشى الغفلة يخشى مشقة الله ورسوله يخشى هذه الأشياء نشوف كده في السنة ورد بعض الحاجات المتعلقة بالأمر ده في الصحيحين عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال بينما أنا جالس في أهلي حين تعالى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فرش لا إله متكئ على وسادة من أدم جلد فسلمت عليه ثم جلست شوفوا ده مجلس يعني المفروض ده ده السرير والوسادة بتاعت, بتاعت أمير المؤمنين واحد من أعظم ملوك الأرض حينها فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برتخ فاقبضه فاقسمه بينهم الرتخ ده عطية يعني غير كثيرة ولا مقدرة يعني عطية كده يعني مش مش مقدرة بمبلغ يعني مش حاجة ضخمة يعني تمام فسيدنا عمر قال له وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء قال فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون يعني هو قاعد معاه والغلام بتاعه أو الحاجب بتاعه اللي اسمه يرفأ أخبره إن سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا الزبير سيدنا سامي وقاص إيه يستأذنون في الدخول عليه قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفأ يسيرا الخادم جلس معهم أو الحاجب جلس معهم يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخل فسلما وجلس يا ترى الحكاية جاء الأول سيدنا عبد الرحمن سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن وسيدنا الزبير وسيدنا سعد وبعدين جاء سيدنا علي وسيدنا عباس العباس فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض يعني اصبروا هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فقال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فقال قد قال ذلك فقال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم هيحكي لهم بقى قصة الإيه؟ الفيء بيقول لهم إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب يعني ما خدش نصيب حد ولا خد حق حد فشيء اختص الله به النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كلمنا قبل كده لأن الله سبحانه وبحمده أراد أن يكفيه أمر الدنيا وسبحان الله والله يا جماعة هو الإنسان إذا صدق مع الله في أن, في أن يكفيه الله أمر الدنيا مش فكرة يقعد في بيته يعني ينتظر رزق لا إن هو يعني يعمل ويجتهد في أن يكفيه الله أمر الدنيا لو صدق مع الله فسبحان الله ممكن الأمور في الأول تشتد ويتحط في اختبارات لكن بعد ذلك الله سبحانه وبحمده يتولاه كليا لما يثبت فعلا أو يثبت فعلا إن هو قد اختار الله سبحانه وبحمده المهم سيدنا عمر بيقول إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير قال فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال مال بني النضير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله فهنا سيدنا عمر بيخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ال ال هذا ال الفيء النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما خدوش نفسه يعني الله أعطاه الحق في ذلك لكن النبي قسمه بينهم وأعطاهم وما استأثرش دونهم بشيء ما استبدش بحاجة خالص كل ما هنالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نفقة بيته سنة وزي ما قلنا الإمام النووي قال كمان أصلا ما كانش بيكمل السنة يعني كان في الغالب بيتصدق بيها بيخرجها كلها وما سوى ذلك كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في في الكراع والايه والسلاح الكراع والسلاح الكراع اللي هي الخيل والسلاح عدة في سبيل الله انما مش مش خد بقى حاجه واستكثر وعمل وبنى وودى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فعلا امتثل ما أمر الله سبحانه بحمده به بل أخذ بالأكمل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تمام وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه ثم قال لهم إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترونه وإني قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله تعالى يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجبتم عليه من خير وركاب قال هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وانهوا عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب قال عمر والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فبيشوف ان مش دي الطوائف بس ده في لسه من الطوائف لان احنا لو تابعنا السوره هنجد ان هي الايه بتاعت ما افاء الله على رسول من اهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين سيدنا عمر بيقول مش دول بس في بقى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم المفروض دول كمان داخلين في هذا الايه في هذا الكلام ماشي قال عمر والله ما لهؤلاء وحدهم اللي هم مذكورين في الايه دي ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى نهاية الآيات فاستوعبت هذه الآية الناس بالعكس ده بيشوف كمان ان الموضوع إيه واخد بعدها الأنصار واخد بعدها كمان أبناء الأنصار بيقول فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال ده كمان بقى دخل فيها ايه والذين جاءوا من بعدهم يعني المسلمين بعد ذلك إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبقى أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي بعدن يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه ولم يعرق فيه جبينه طبعا هي المسألة فيها كلام من الناحية الفقهية يعني الإمام الشافعي رحمه الله بيقول هذا الحديث يحتمل معاني منها أن يقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو معنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في هذا المال الفيء أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه أنا بيشوف أن يعني المسلمين أي حد مستحق ليه في الكلام ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي إيه لذي مرة مكتسب الذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ماشي قال الشيخ قد مضى في هذا في هذا في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ثم استثنى فقال إلا أن يصاب أحد المالين ويصاب الآخر بالصنفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه قال وقد كان أعان أبو بكر رضي الله عن خالد بن الوليد في خروجه إلى أهل الردة بمال أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفيء مثل ذلك يعني استخدمه في, إيه في هذا الأمر أنه ممكن حاجة في مال تستعمل في مال آخر كوقت يعني في, في ضرورة وعن مالك بن أوس بن الحثان قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته دي حاجة مهمة ان الحاجات اللي هي الموسعة اللي بإيد الإنسان ما ينفعش الموضوع يكون بالتساوي يعني يا جماعة في أوقات في أوقات التوازن مش التساوي والعدل مش مش القسمة بالتساوي العدل إعطاء كل ذي حق حق إعطاء كل إنسان ما يناسبه فالرجل وقدمه أكيد الإنسان اللي قديم في الإسلام غير اللي هو حديث ان ده اكيد هيبقى اصاب حياته ودنياه واصاب ماله امور خلت يعني هو مصابه اكبر التاني ربما يكون لسه لانه ضحى لاجل دينه ولاجل اخرته الرجل وبلاؤه بذله وجهده جهده ونشاطه مش هيديله فرصه يتفرغ اكتر للتكسب وغيره الرجل وعياله اكيد اللي عنده عيال اكتر واللي عنده يعني واللي عنده العيال بالذات هم اللي بياخدوا اغلب النفقات الرجل وحاجته لو إنسان عنده حاجات أخرى بقى مش لازم تكون العيال عنده حاجات أخرى فهو قد يكون في وضع يحتاج فيه إلى ذلك أكثر طيب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إن شاء الله نرجع الحديث ده المرة القادمة عشان هيبقى ليه علاقة بال بوصف الأنصار إن شاء الله يكون له علاقة كبيرة بوصف الأنصار فنرجئ مع كم حديث كده إن شاء الله للمرة القادمة أن نكتفي بالقدر ده النهاردة قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
فاقرأ هذا ومن معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلا هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام